بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد توقفنا عند فشل المفاوضات بين رستم بن فرخزاد الأرمني وبين آه، وفود سيدنا سعد بن أبي وقاص لما بعثهم وقلنا لابد بقى من المواجهة وأن المواجهة حتمية إذا القتال قبل أن نتحدث في القتال نشرح وضع الجيشين كان إيه جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص وجيش رستم بن الفرخزاد الأرمني آه، رستم أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص ما هو ما دام خلاص بقى هيبقى في مواجهة أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص انه حاجه من الاثنين اما انك تعبر الينا يا سعد او ان نعبر اليك كان في جسر منصوب على النهر ده والجسر ده مسمى بالقنطره او القناطر طبعا هو عايزهم يجوا لا مش هيحصل لان سعد مش هيعبر له ما احنا خدنا درس بقى من معركه الجسر لما بنعبر بيبقى ظهرنا للنهر لا كده ممكن نتزنق فلما طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يعبر مين اللي يعبر يعني سيدنا سعد تعبر انت الجنه ولا احنا نجيلك فطبعا سيدنا سعد قال لا انتوا تعبروا انتوا تجنا انتم اللي هتجنا شأنكم والعبور عايزين تسيبوا تعالوا حرين طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يسمح له بانه يعبر هو وجنوده وجيشه عبر القناطر عبر القناطر والقناطر دي مسيطر عليها جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص المسلمين فرد سيدنا سعد لا تعدوش على دي لا تستخدموش حاجتنا وتعدولنا عليها لا ولا كرامه اما من شيء قد غلبنا عليه فلن نرده عليكم لا ده بتاعتنا احنا ما تعبروش عليه تكلفوا معبرا غير القناطر تكلفوا معبرا غير القناطر شوفوا لكم حاجه تعبروا عليها غير القناطر دي القناطر بتاعتنا احنا احنا كمسلمين ما بنفرطش فيه صنع الفرس معبرا على قاع النهر في مناطق الضحى حيث الجفاف يعني المعبر ده كان من جذوع الاشجار ومن القصب اللي هو ال- البوص البوص الطويل ده والأمتعة الغير لازمة المهم قعدوا في الليل كله الفرس يعملوا المعبر ده اللي هيعبروا عليه لغاية ما صبحنا الصبح آه، فعلا جهزوا المعبر ده على ان هم يعبروا عليه 120 ألف في الليلة دي بقى هذه قبل المواجهة بقى في الليلة دي رأى رستم في المنام أن ملكا نزل من السماء ملك نزل من السماء فأخذ قصي أصحابه وختم عليها ثم صعد إلى السماء فاستيقظ رستم فزعا وعندئذ أيقن بالهزيمة سبحان الله يعني كام رؤية وكام دليل يدل على أنه مهزوم مهزوم فعلا عبر رستم بن فرخزاد الأرمني وأصبح مواجها لجيش المسلمين استعد رستم للقتال وهتبتدي بقى الايه المعركه نبص الاول بقى نشوف التعبئه بتاعه المسلمين والتعبئه بتاعه آه، المشركين التعبئه النهائيه بقى التعبئه النهائيه نبص على خريطه المشركون الفرس نجد في القلب بهمن جازاويه بهمن جازاويه اللي اسمه ده الحاجب اللي كان يقطب حواجبه كده تكبرا وهو اللي هزم المسلمين في معركة الجسر قدامه عشرين ألف مجوسي قدامهم خمس أفيال ع- ناحية اليمين نجد ناحية يمين القلب يعني نجد الجالينوس اللي كان محكوم عليه بالإعدام ده لو هرب كامل الجالينوس ومعاه 24 ألف وقدامهم ست فيلة الميمنة بقى بتاعة المشركين عليها الهرمزان معاه 28 ألف وقدامه سبع فيلة لو بصينا يسار القلب القلب اللي في بهما جزاويه نجد البيرزان البيرزان ومعاه 24 ألف وقدامه ست فيلة والميسرة بقى بتاعة المشركين فيها مهران ابن بهرام معاه 24 ألف وقدامه ست فيلة آه تعبئة المسلمين سيدنا سعد بن أبي وقاص هو القائد العام حاطط في المقدمة سيدنا زهرة بن الحوية زهرة بن الحوية وعلى يمينه عاصم بن عمرو التميمي وعلى شماله سواد بن مالك والميمنة بتاعت المسلمين فيها عبد الله بن المعتم والميسرة بتاعت المسلمين فيها شرحبيل ابن الصمت شرحبيل ابن الصمت لو ناخد تعبئة كاملة بقى علشان نشرح بالتفصيل ازاي تعبئة المسلمين يبقى هنقول الآتي كان المسلمون تعبئة بتاعتهم بالقبائل يعني مثلا في المقدمة قلب يعني قبيلة الرباب 1500 تميم زي ما انت شايف ب 3400 كنانة ب 300 قبيلة أسد ب 3000 بجيلة ب 2000 لو بصينا في الميمنة هنلاقي عبد الله بن المعتم في 3200 قيس بن عيلان و1000 من قضاعة و1000 من طيب و1500 من عبد قيس و1500 من بكر بن وائل قبيلة المثنى بن حارث الشيباني الله يرحمه في الميسرة آه، شفنا شرحبيل بن الصمت آه، مع 2500 قدامه من نخل 300 من ضبة 2300 من كندة آه، 1000 من سعد العشيرة 700 من مراد 1100 من الأز 700 من همدان آه، 800 من خثعم إلى آخره يبقى دي التعبئة اللي كانت موجودة وكانت موجودة على أساس آه، قبائلي ده كل دي آه، مقدمات ما قبل المعركة هنبتدي بقى نتكلم عن المعركة معركة القادسية بأيامها الأربعة ولياليها الثلاثة أول يوم يوم أرماس يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 وبعدين أغواس 14 شعبان وبعدين عماس 15 شعبان وبعدين يوم النصر 16 شعبان يبقى كده أربع أيام من 13 ل 16 خميس جمعة سبت حد أرماس أغواس عماد يوم النصر بثلاث ليالي ليلة الهدأة ليلة السواد ليلة الهرير فنبدأ مع أيام القادسية الأربعة بالثلاث ليالي نبدأ بيوم أرماس أرماس اليوم الأول يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية بيسموه يوم بني أسد لأن استشهد منهم في اليوم ده 500 شهيد وكان عدد الشهداء من المسلمين في أول يوم 2500 لكن كان 500 من بني أسد لأن هم قبلوا بلاء حسنا في هذا اليوم مع أحداث يوم أرماس أول يوم في القادسية استعد رستم للقتال وقلنا ان رستم كان عنده 80 سنه وكان بينط من الارض على ظهر الفرس على ظهر الفرس من غير ما يحط رجله في السرج آه علشان كده قلنا ده درس كبير جدا ناخده ان احنا نهتم باجسادنا ونمارس اي نوع من انواع الرياضيات اللي- الرياضه اللي بتخلي جسم الانسان دايما كده آه يعني قوي ويدي عطاء لان مش عايزين احنا لما نكبر في السن ونخشوا على الاربعينات والخمسينات يبقى كله مكحكح وكله مقتب وخصوصا في النساء المرأة برضه تهتم بجسمها وتهتم بصحتها عشان ما تترهلش احنا بنشوف الاجانب بيبقى سنها كبير جدا وماشيه آه، تفتح الكلب في عز الليل لابسه شورت وعماله تجري آه، رياضه لكن احنا مش هنعمل زيهم لكن على الاقل تبقى اجسادنا واجسامنا آه، صحيه اما انا بقول مره الكلام ده بقول آه، ان رستم كان بينط من الارض على ظهر الفرس من غير ما يحط رجله في السرد هو واحد مش متخيل لان شايف صحته تعبانه ومكعكعه بيقول لي اه ما هو اكيد الفرس كان قاعد على رجله بارك على الارض أنا ايه وليه تقول كده ما تقول ان هو فعلا نشيط وقوي بيلعب رياضه فعلشان كده بيبقى دايما ايه عنده صحه وقوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف صحيح مسلم وعندنا الآية في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبعدين ومن رباط الخيل رباط الخيل اللي هي القوة الحربية العسكرية أمال من قوة دي تبقى إيه بقى؟ تبقى قوة جسمانية صحية نفسية مالية اقتصادية وهكذا أول يوم ده يوم أرمات يوم أرمات اللي هو بتبقى ليلة الهدأة بقى اللي فيه بالليل استعد رستم للقتال هتبتدي بقى المعركة القادسية فراح ناضت على طول من الأرض على ظهر الفرس وهو بيقول للي حواليه اليوم ندقهم اليوم ندقهم النهارده هنكسر في المسلمين فقال له رجل من اللي حواليه من القادة حواليه إن شاء الله إن شاء الله وإذا برستم الكافر يقول وإن لم يشأ استغفر الله وإن لم يشأ إنما طغى الثعلب حين غاب الأسد يا سلام قال يعني بقى المسلمون دول بقى إيه ها إن- سردوا علشان إحنا بقى غبنا لا إحنا هنوريهم النهاردة بقى إحنا هنوريهم النهاردة كذلك كان رستم عامل نظام آه، نظام إشارة نقدر نسميه سلاح الإشارة الحقيقة كان نظام جميل جدا وذكي اللي عمله يعني ال- هو طبعا في القادسية والقادسية بينها وبين المدائن اللي هي العاصمة بتاعتهم بتاعت الفرس اللي بياخدوا منها التعليمات والأوامر 230 كيلو فهم دول اللي مشاهم رستم في أربع شهور إنه ما كانش عايز المعركة دي المهم علشان رستم يبعت رسائل الى المدائن ويستقبل رسائل من المدائن عبال ما يبعت واحد هياخدها يمكن في ثلاث ايام عبال ما يوصل ويجيب لنا الخبر بقى وهو راجع لا احنا محتاجين لنظام سريع وما عندهمش طبعا لا سلكي بقى والاشارات بتاعتنا والكلام ده وموريس والكلام ده زمان يعني فعمل رستم فكره ذكيه جدا ال 230 كيلو دول حط في هذه المسافة ال 230 كيلو وزع 2000 راجل من عنده من الفرس بين كل واحد والتاني مسافة بس يسمعوا بعض يسمعوا بعض بحيث مثلا هو عايز يقول للقيادة في المدائن آه، معلومة فيروح قايل المعلومة دي لواحد من المساعدين بتوعه الواحد ده يروح مبلغ واحد من الألفين بقى دول ها ده يروح مبلغ اللي بعديه صوت عالي اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه الألفين راجل دول مغطيين ال 230 كيلو متر ده فكانت الرسالة توصل من القادسية إلى المدائن في أربع ساعات وعبال المدائن ما تبلغ رسالة فتقوم تقولها بقى الواحد من عندهم واللي عندهم عندهم عندنا عندنا عندنا عندنا لغاية ما توصل لرستم كانت بتاخد الرسالة أربع ساعات بدل من ثلاث أيام ده كان سلاح الإشارة آه، عند رستم آه، رستم كان حاطط السرير بتاعه في منطقة أمام العتيق حاطط السرير بتاعه اللي قاعد عليه قاعدين يهولوا بقى وكان حاطط السرير بتاعه قريبا من الجسر الجسر اه ليه؟ لانه حاطط في دماغه انه يهرب قال لك وقت الجد اهرب واجري اه كمان رستم آه حاطط الرايه بتاعه الفرس اللي هي اسمها درابش كبيان درابش كبيان اللي كانت ستة في تسعة متر من جلد النمور كان الفرس نصبينها في معركة الجسر لما عطوها لبهما جازاويه آه، ودي مساحتها 54 متر مربع من جلد النمور قال يعني الفرس لما ينصبوا الراية دي معناها قتال حتى الموت ولا بد من النصر هي الحمد لله الراية دي وقعت من فضل الله تبارك وتعالى ولم ترتفع من بعدها خلاص انتهت وقعت هذه الراية بهزيمة الفرس على يد المسلمين على يد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رستم جعل سلاح المدرعات اللي هي الفيلة بتاعته اللي كان جايبها دي كانوا بيأتمروا بأمر اثنين من الفيلة فيل أبيض وفيل أجرب الفيل الأبيض ده هو الفيل بتاع سابور ذو الأكتاف اللي كان قتل خمسين ألف عربي بخلع الكتف وقالت له امرأة تحته وزد وإن كنت تريد أن تعم قبائل العرب بالقتل فاعلم أن لهذا ثأرا ولو بعد حين وفعلا النعمان بن مقرن المزني فتح نهاوند اللي هي بلد سابور دي وانتهى أمر وانتهى أمر البلد لكن الفيل الأبيض ده كان الفيل بتاعه اللي هو سابور ذو الأكتاف وكانت الفيله دي بتحمل ثوابيت زي ما شفنا قبل كده في معركه الجسر كانت بتحمل ثوابيت عشرة على اليمين وعشرة على الشمال والرجال اللي قاعدين فوق ماسكين رماح طويلة في ايديهم على اساس انهم ايه يضربوا آه، بيها من فوق فمحدش يقدر يطولهم جعل رستم هذه الفيله في المقدمات قدام التعبئه اللي هو عاملها واستعد لمواجهه المسلمين نبص ناحيه المسلمين ناحيه المسلمين هنلاقي سيدنا سعد بن ابي وقاص هو القائد العام المعين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب كان اصيب بعرق النسا في رجله فما يقدرش يقف ودمامل في المقعده فما يقدرش يقعد يعني انت متخيل واحد قادر يقف ولا قادر يقعد يبقى الحل ان هو ينام على صدره بقى فاعتلى راس قلعه قديس وراح حاطين له شلته فوق صدره وبص من فوق الحصن علشان يدير المعركه اصدر سيدنا سعد بن ابي وقاص امرا بتعيين سيدنا خالد ابن عرفطه ابن سعير نائبا عنه في المعركة لأنه ما يقدرش ينزل وما يقدرش زي ما قلنا لا يقعد ولا يقدر آه، يقف ألقى سيدنا سعد بن أبي وقاص كلمة آه، على الجيش مقررا فيها تعيين سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعير مكانه في المعركة قال سيدنا سعد بن أبي وقاص إني قد استخلفت عليكم خالد ابن عرفطة خليفة مكاني يعني مساعد لي مكاني في المعركة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب اللي هي الدمامل يعني فإني مكب على وجهي مش قادر أقف ولا أقعد فنايم على وشي وشخصي لكم باد لكن شايفين شايفيني من فوق حسن قديس فاسمعوا له وأطيعوا فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي ده سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعيد هو الحقيقة أن البعض ما كانش موافق على تعيين سيدنا خالد بن عرفطة بن سعيد نائب عن سيدنا سعد بن أبي وقاص لكن هيعملوا لنا مشاكل والمعركة هتبتدي ما ينفعش الكلام ده لابد أن يكون في حزم وشدة ولذلك على طول سيدنا سعد بن أبي وقاص أمر بحبس المعترضين على تولية سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير في القلعة اتحبسوا في القلعة كان منهم بقى أبو محجن الثقفي اللي اتحبس في القلعة وله قصة جاية تاني يوم بكرة بقى لأن النهاردة في يوم أرماس هو جاي له القصة بتاعته في يوم أغوات ولذلك لما اعترضوا والاعتراض في الجيش بقى واحنا دلوقتي مقدمين على المعركة سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لمن حوله احملوني واشرفوا بي على الناس عشان اوضح انا عملت ليه كده ليه مسكتهم وحبستهم في القلعه فراحوا على طول طالعينه مكان عالي الناس تشوفه وراح قايل اما والله لولا ان عدوكم بحضرتكم ان العدو قدامنا دلوقتي المعركه هتبتدي لجعلتكم نكالا لغيركم ازاي تعملوا عمل زي ده تعترضوا على تعيين واحد آه، امال فين الانضباط العسكري وبعدين ده معركه هتبتدي دلوقتي مش فاضيين للكلام ده ولذلك سبحان الله شوف بقى نماذج طيبه مثلا زي جرير بن عبد الله البجلي قال ايه لما سمع الكلام ده قال اما اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اسمع واطيع لمن ولاه الله الامر وان كان عبدا حبشيا لا انا اسمع واطيع على طول وراح سيدنا سعد بن ابي وقاص راح قايل بقى لا يعود احد بعدها بحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بازائهم ها الا سننت سنه يؤخذ بها من بعدي انا سنيت سنه يؤخذ بها من بعدي وبعدين بقى قال كلمات طيبه بقى رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول والله ان الله هو الحق لا شريك له في الملك وليس لقوله خلف قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون شوف الفهم للايات الفهم للايات ان هذا ميراثكم وموعود ربكم وقد اباحهم لكم منذ ثلاث حجج فانتم تاكلون منها وتقتلونهم وتسبونهم الى هذا اليوم بما نال منهم اصحاب الايام منكم ولقد جاء منكم هذا الجمع وانتم وجوه العرب واعيانهم وخيار كل قبيله فان تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الاخره جمع الله لكم الدنيا والاخره ولا يقرب ذلك احدا الى اجله وان تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا اخرتكم هكذا ثم يحمس سيدنا سعد بن ابي وقاص الصحابه ومن معهم من التابعين في هذه المعركه ويقوم فارس بني تميم قائد المؤشره عاصم بن عمرو التميمي خطيبا في الناس شوف الكلمات بقى اللي تحمس يقول ان هذه بلاد قد احل الله لكم اهلها وانتم تنالون منهم ثلاث سنين ما لا ينالون منكم وأنتم الأعلون والله معكم إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وبلادهم وإن خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك جار وحافظ ربنا يحميكم من كده يعني لم يبقى هذا الجمع منكم باقيا مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك الله الله اذكروا الايام وما منحكم الله فيها اولا ترون ان الارض وراء بسابس قفار اجعلوا همكم الاخره اجعلوا همكم الاخره كلمات جميله جدا جدا آه بدا بها سيدنا عاصم بن عمرو التميمي وده كان من ضمن كلام سيدنا سعد بن ابي وقاص ان سيدنا سعد بن ابي وقاص بعث بال بالخطباء علشان يحمسوا المسلمين للقتال نشوف مثلا بعض الخطباء لما بيخطبوا الكلام الجميل بيقولوا ايه زي مثلا سيدنا قيس بن هبيره قال ايها الناس احمدوا الله على ما هداكم له وابلاكم يزدكم واذكروا آلاء الله وارغبوا إليه في عاداته فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم وأنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر والضراب الخشن والفلوات التي لا يقطعها الأدلة الأدلاء يعني آه غالب ابن عبد الله يقول أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يجبكم يا معشر معد ما علتكم اليوم وانتم في حصونكم يعني الخيل ومعكم من لا يعصيكم يعني السيوف واذكروا حديث الناس في غد فانه بكم غدا يبدا عنده وبمن بعدكم يثنى بعد كده يعني آه نشوف كلمات مثلا ابن الهذيل الاسدي يا معشر معدي اجعلوا حصونكم السيوف وكونوا عليها كاسود الاجم وتربدوا لهم تربد النمور وثقوا بالله وغضوا الابصار فان كلت السيوف فانها ماموره فارسلوا عليهم الجنادل فانها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه آه، قال بسر بن ابي رهم مثلا كلمات طيبه احمدوا الله وصدقوا قولكم بفعل فقد حمدتم الله على ما هداكم له ووحدتموه ولا اله غيره وكبرتموه وامنتم بنبيه ورسله فلا تموتن الا وانتم مسلمون ولا يكونن شيء باهون عليكم من الدنيا فانها تاتي من تهاون بها ولا تميلوا إليها فتهرب منكم لتميل بكم وانصروا الله ينصركم كلمات طيبة جدا الحقيقة نشوف كلمة مثلا ربعي بن عامر يقول إن الله قد هداكم للإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي الصبر الراحة فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجزع فتعتادوه هكذا كلمات طيبة جدا تدل على ان هؤلاء امنوا بالله وفعلا على استعداد انهم يضحوا في سبيل الله تبارك وتعالى. آه كلمة طيبة الحقيقة قالها سيدنا سعد بن ابي وقاص آه نقولها برضه عشان نوضح بها الامر. الا ان الحسد لا يحل الا على الجهاد في امر الله. الحسد بمعنى الغبطة والسرور وليس بمعنى تمني زوال النعمة. الا ان الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله أيها الناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد هكذا الكلمات الطيبة اللي قالها الخطباء اللي أمرهم سيدنا سعد بن أبي وقاص إنهم يقولوها ويلقوا الشعر على المسلمين تعال بص بقى على المشركين الفرس وشوف الخيبة اللي هم فيها شوف بقى الخيبه اللي هم فيها ايه اولا هيحمسوا بعض بايه دول هيقولوا الجنه ما عندهمش جنه يعني مش مؤمنين بالله دول فرس ولذلك عملوا ايه ربطوا انفسهم بالسلاسل وتعاهدوا على عدم الفرار ان احنا ما نفرش ابدا مهما حصل تتخيل ان 30 الف منهم رابطين نفسهم بالسلاسل ولذلك لما عم فيهم القتل ايه اللي نفعهم؟ ما ما فيش يا روح ما بعدك روح لكن نشوف الموقف ده نشوف هذا الموقف الطيب الرائع آه كان رستم بعث جاسوس من عنده فارسي وهم في منطقة النجف الجاسوس ده دخل في صفوف المسلمين وانغمس فيهم شوية وبص لهم وعرف هم بيعملوا ايه ثم رجع الى رستم فرستم بيسألوا بقى ايه بقى الناس دول عشان يشوف بقى ايه الموضوع يعني ما طعامهم بيقول له مكثت فيهم ليلة ولا والله ما رأيت أحدا منهم يأكل شيئا إلا أن يمصوا عيدانا لهم ثم يمشون وحين ينامون إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يمشون وحين ينامون وقبل أن يصبحوا يعني اللي هو مسواك يعني بيعملوا بالايه مسواك باسنانهم يعني ولذلك لما صار رستم بين القلعة والعتيق اللي هو نهر العتيق ده سمع أذان المؤذن للصلاة لم يؤذن لصلاة الظهر أول ما الصحابة سمعوا الأذان عملوا إيه؟ على طول قاموا ينهضون إلى الصلاة ويستاكون ماسكين المسواك وبيعملوا أسنانهم فأول ما رستم شاف المنظر ده قال لك الله ايه ده ده بيسنوا اسنانهم ده يقدر هيقرقشونا بقى ما خدش باله او ما يعرفش ان ده ايه المسواك وان احنا بنس- بنستاك فعلى طول راح رستم نادى في الفرس ان اركبوا يلا يا فرس يلا عشان ده بيسنوا اسنانهم علينا فقيل له ولما قال انت مستعجل للقتال ما تستنى ولما قال اما ترون الى عدوكم قد نودي فيهم فتحشحشوا لكم بيسنوا اسنانهم ليكم فقال له الجاسوس اللي كان بعته ذلك انما تحشحشهم هذا للصلاه الله انت نسيت انا قلت لك ايه يا رستم يسنوا اسنانهم ايه بتاع إيه؟ ده بيعملوا اسنانهم بالمسواك عشان هيصلوا فقال رستم اكل عمر كبدي احرق الله كبده ربنا يحرق كبده هو اكل عمر كبدي احرق الله كبده علم هؤلاء حتى تعلموا علم هؤلاء حتى تعلموا سبحان الله شوف يعني دول عرب كانوا متصورين ان دول عرب لا قيمه لهم وكذا وكذا شوف هم اتعلموا وبقوا ما شاء الله من خيره الناس قبل ان يبدا القتال امر سيدنا سعد بن ابي وقاص ان يقرا بعض الحفاظ على المسلمين سوره القتال سوره محمد ان يقرؤوها على المسلمين فقرات على كل كتيبه وصلى المسلمون الظهر بعد الظهر امر الكتائب بعدم القتال وعدم التلاحم الا بعد التكبيره الرابعه الا بعد التكبيره الرابعه وكان هو يكبر وبعدين الذين يلونه واللي بعديهم واللي بعديهم لغايه ما يوصل الامر الى الكتائب هما الاربع تكبيرات دول عباره عن ايه التكبيره الاولى تحشحش الناس ان هم يطلعوا مسواك وايه ويعملوا اسنانهم سبحان الله شوف التمسك بالسنن قبل القتال كذلك ازاي التكبيرة الثانية التأهب والاستعداد كله هيستعد للقتال التكبيرة الثالثة بروز ذوي الشجاعة والنجدة من الفرسان اللي هيطلبوا المبارزة بقى كان دايما أسلوب القتال كده زمان مبارزة قبل القتال وبعدين تبقى التكبيرة الرابعة هيبقى القتال بقى أو التلاحم تمت التكبيرة الأولى تحشحش المسلمون التكبيرة الثانية تأهبوا واستعدوا التكبيرة الثالثة دي الحقيقة كانت بداية طيبة وبداية حسنة إذ قتل ربيعة ابن عثمان ابن ربيعة أول فارسي خرج للمبارزة كان طلع واحد فارسي للمبارزة بعد التكبيرة الثالثة فتقدم إليه سيدنا ربيعة ابن عثمان ابن ربيعة وبارزه سيدنا ربيعة وقتل الفارسي ثم خرج سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي للمبارزة فخرج إليه واحد فارسي اسمه هرمز وعلى رأسه تاج الملوك هجم عليه سيدنا غالب بن عبد الله الأسدي ولكنه ما قتلوش ده شوف عمل فيه ايه احتضنوا خدوا كده على طول في حضنه واوثقوا وكتفوا وعاد به الى صفوف المسلمين اسيرا وادخله على سعد بن ابي وقاص ثم عاد للقتال يا الله ده دخل جابه من جوه اسير من جوه جيشه من جوه الفرس سبحان الله خرج عاصم بن عمرو التميمي للمبارزه اخو القعقاع بن عمرو التميمي امال اخو القعقاع فين في الشام هناك هيجي بقى بكره ان شاء الله هيجي القعقاع ثاني يوم المعركه بتاعت القادسيه دي اللي ما حضرش اول يوم بس اللي هو ارماس لكن هيحضر بكرة أغوال خرج عاصم بن عمرو التميمي للمبارزة فخرج إليه فارس من العجم أول ما طلع قدام سيدنا عاصم وهتبتدي المبارزة جري جري الفارسي ده خاف ما قدرش يواجه المسلمين جري ودخل في صفوف الفرس فتخيل بقى اللي حصل ايه ان سيدنا عاصم بن عمرو التميمي دخل يجري وراه يجري وراه جوه جيشه جوه جيشه وجوه ناسه وسيدنا عاصم بيجري وراه جوه الجيش بتاعه الفارسي كان ال ال كان ال الفارس ده هرب من سيدنا عاصم وغاص في صفوف الفرس فسيدنا عاصم لقى فارس ثاني مكانه فارس اخر معه بغل اول ما شاف سيدنا عاصم الفارس الثاني ده برضه جري وساب البغل اللي كان معاه فيعمل ايه سيدنا عاصم؟ راح واخد البغل وراجع. كنا رايحين نجيب فارسي ما لقيناش لقينا بغل، جابوه جه وعاد به الى سيدنا سعد بن ابي وقاص، سبحان الله. اثار البغل ده اللي خده سيدنا عاصم كان عليه الاكل بتاع رستم، لان البغل ده بتاع الطباخ بتاع رستم اللي بيطبخ له. فكان الطباخ ده عامل الاكل بتاع رستم اللي هيتغدى بيه وجايبهوله على البغل سبحان الله تبقى في ايدك وتقسم لغيرك ياخد سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي البغل ويروح لسيدنا سعد بن ابي وقاص فطلعوا بقى اللي في البغل وشافوا الاكل اكل ايه بقى؟ اكل هنا رايح لرستم والعرب مش واخدين على الانواع دي من الاكل فقام سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لسيدنا عاصم بن عمرو التميمي يلا والله نخسر فيك كل كل اكل رستم فاكل عاصم بن عمرو التميمي الغدا بتاع رستم كان في هنا بس حاجه صغيره كده برضه ناخد منها درس في الانضباط العسكري آه سيدنا قيس ابن حزيم ابن جرثومة قيس ابن حزيم ابن جرثومة النهدي ده من بني نهد ده من بني نهد هو الحقيقة خالف التعليمات العسكرية في الانضباط العسكري لأن يعني كان سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لهم محدش يهجم إلا بعد التكبيرة الرابعة ولكن قيس بن حزيم بن جرثومة قال لقومه مستعجلا القتال يا بني نهد انهدوا يلا كله يقوم ويجري يلا على المعركة يا بني نهد انهدوا انما سميتم نهد لتفعلوا امال اسمكم نهد ليه فطبعا دي مخالفة الحقيقة لتعليمات القوات المسلحة الإسلامية إن ما حدش يقاتل إلا بعد التكبيرة الرابعة تحرك القوم طبعا طاعة له لأنه الأمير بتاعهم ولكن سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير على طول أوقفهم وحذرهم وقال لقيس ابن حزين بن جرثوم النهدي والله لتكفن او لاولين عملك غيرك بطل يا يا قيس ليه عملت كده؟ كله يلتزم مكانه لسه ما جاتش التكبيره الرابعه على طول فكف قيس وعاد الى الانضباط العسكري المسلم دايما رجاع يعني ممكن الشيطان يضحك علينا ممكن الشيطان يوزنا لكن اول ما حد بيفكرنا على طول بنرجع زي الحديث الصحيح الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار منهم الثاني اللي كان هيذنب بالتعمد وأوشك على ذلك يقول فلما قعدت بين شعبها الأربع قالت يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك قال فقمت عنها وأعطيتها المال لأن المسلم رجاع وهكذا قبل أن تحترم المعركة أيضا خرج فارس فارسي فارس من الفرس امام المسلمين وكانت خدته بقى ومصيبته ان هو قدام قطاع كنده وبجيله يبقى النهارده مش هيعدي وكان عمرو بن معدي كلب الزبيدي بيتجول امام المسلمين وبيحمسهم فقرعته بقى جاء في سيدنا عمرو الفارس الفارسي ده فرمى سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي بسهم اصاب السهم ده قوس سيدنا عمرو ابن معدي كلب الزبيدي على طول راح رايح له سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي الفارس الفارسي ده اللي بيضربه بالسهم ده وراح شايله زي الطفل زي العيل الصغير كده بين ايده وعاد به امام صفوف المسلمين وراح حطه على الارض ودب راح دبحه على طول وراح باصص للمسلمين وقال هكذا فاصنعوا بهم هكذا فاصنعوا بهم يلا يا مسلمون قل له يعمل كده فقلنا يا أبا ثور من يستطيع أن يفعل كما تفعل مين اللي يقدر يعمل زيك كده سبحان الله أبو عمرو بن معدي كلب الزبيدي ده عشان نتخيله ونشوف شكله إزاي كان بيقولوا إن هو ضخم جدا جدا لدرجة إنه كان يقف يقف كده عايز يركب الفرس اه يفتح رجليه ويروحوا زقين الفرس فيقعد يروح قاعد على الفرس طب خلص خلاص عايز يقوم يعمل ايه؟ يقوم من على الفرس ها فالفرس يمشي يعني كانت رجليه اعلى من الفرس سبحان الله ولذلك شوف قوته على طول جابر الفارسي ده دفع على طول كل المبارزات اللي فاتت دي كانت مبارزات فردية لأن كله مستني إيه؟ مستني التكبيرة الرابعة علشان يشموا الهجوم الكاسح من المسلمين على الفرس هو الحقيقة كان حصل موقف برضه نقوله بسرعة لأن لو خدت بالك من التعبئة اللي موجودة هتلاقي إن أكبر تعبئة من الفرس كانت أمام قطاع بجيلة وكندة أمام قطاع بجيلة وكندة ليه بالذات دول؟ لأن كان في واحد من المسلمين سبحان الله يعني السيرة ما اتكلمتش عنه كتير في الخيبة اللي عملها دي كان ارتد هو من ثقيف وخان المسلمين وانضم إلى الفرس فالفرس يهمهم المعلومات العسكرية سألوه أقوى قطاع في الجيش بتاع مين؟ قال لهم أقوى قطاع موجود اللي هو قطاع بجيلة وكندة علشان كده الفرس راحوا موجهين أكبر قوات عندهم 52 ألف فارسي طب كندة وبجيلة عددهم قد إيه؟ 8000 8000 والتانيين الفرس 52 ألف وبمساندة تسع أفيام واللي هيقود الهجوم ده الفارسي اللي هيقود الهجوم الفارسي على المسلمين الهرمزان والجالينوس الاثنين دول فطبعا كان في اول ال- المعركه ودي اول يوم كانت دي ال ال يعني ال ال المهمه الكبيره جدا جدا الملقاه على قبيلتي بجيله وكنده ايه اللي حصل بقى اللي حصل ان الفرس لم يدعوا الفرصة لسيدنا سعد بن أبي وقاص إنه يقول التكبيرة الرابعة بل بدأوا هم على طول بالقتال وبالضغط على قبيلة بجيلة وكندة عملوا الفرس إيه بقى؟ ألقى الفرس حسك الحديد حسك الحديد اللي هو عباره عن حديد مدبب زي المسامير الطويله بس مدببه القى الفرس حسك الحديد امام خيل بجيله عشان الخيل لما تيجي تخش هتعمل ايه؟ المسامير دي اللي بالحديد المدببه تخش في رجليها فتعوقها عن الحركه وراحوا رامينهم على طول بالنبال وعشان ما يهربش الفرس ربطوا نفسهم ببعض على طول عشان ما يفروش وهوب على طول على بجيله وكنده الحقيقة ان كان هجوم ضخم جدا جدا جدا على بجيلة وكندة وطبعا معهم الفيلة كانت الحقيقة مجزرة ال- الفيلة طبعا اخرجت الخيل من المعركة ما تقدرش الخيل تخاف من الخيل من الفيلة فاستفردوا بيهم بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص باصص من فوق وشايف ان بجيلة وكندة هتضيع كده 8000 والتانيين 52000 فامر سيدنا سعد بن ابي وقاص وكان حاد البصر وهو بيتابع من فوق من حصن قليس امر سيدنا سعد بن ابي وقاص قبيله اسد بقياده صليح بن خويلد الاسدي معاهم كام هنا 3000 امر سيدنا سعد بن ابي وقاص قبيله اسد جنبهم على طول اهي وهي بتقع على ميمنه بجيله على الميمنه وهي تعتبر اقوى قبيله قبيله اسد دي يلا على طول يا قبيله اسد سندم وسعدوا اخوانكم في بجيله وكنده قام طليحه ابن خويلد الاسدي رضي الله عنه وارضاه خطيبا في قومه خطيبا في قومه يحمس قومه بقى يقول لهم ايه يا عشيرتاه لو علم سعد ان احدا احق باغاثه هؤلاء منكم لاستغاث ابتدئوا الشده واقدموا عليهم اقداما ليوث فانما سميتم اسدا لتفعلوا فعله الاسد شدوا ولا تصدوا وكروا خشوا ولا تفروا ما ترجعوش شدوا عليهم بسم الله شدوا عليهم بسم الله ده كلام سيدنا صليح بن خويلد الأسدي لقبيلة آه، أسد اشتدت قبيلة أسد في المعركة ولذلك يسمى يوم أرمات بيوم بني أسد بني أسد لأن استشهد منهم 500 في أول يوم لوحديهم كده الحقيقة قتال شديد جدا جدا جزاهم الله كل خير قبيلة أسد فضلت تضرب لغاية ما حبسوا الفيلة لغاية ما حبسوا الفيلة هي بس أهم حاجة هندعي حكاية الفيلة دي دلوقتي وساندت أسد في صد الهجوم على بجيلة وكندة ومنعت الإيه الفيلة إنها تيجي وكان طبعا معاهم قبيلة كنانة برضه تذكر بالخير كنانة كان فيها 300 كان في فارس من الفرس خرج لمرا- لمبارزة سيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي فبارزه طليحة وقتله فورا نجحت من فضل الله بنو أسد في صد هجوم الفرس على بجيلة وكندة شفنا بقى ان اول ما قبيلة اسد استطاعت بفضل الله عز وجل انها تصد الهجوم على بجيلة وكندة على طول الفرس راحوا جايبين 44 ألف مجوسي وم- وقدامهم 11 فيل علشان يهجم على قبيلة أسد لوحدها لأنها بتساند قبيلة قبيلتي بجيلة وكندة لكن من فضل الله عز وجل استطاعت قبيلة أسد ولو إن ده كلفها 500 شهيد في أول يوم فعلا إنها تصد الهجوم ده أهو وإنها تصد الهجوم كمان اللي جاي من الفرس عليها ب 44 ألف فارسي مشرك ومعاهم 11 آه، فيل آه، قبيلة تميم كذلك دول من أمهر الرماة اللي منهم عاصم بن عمرو التميمي والقعقاع بن عمرو التميمي شاركت أيضا آه، في صد هذا الهجوم وإبطال آه، مفعول الفيلة إزاي؟ لأن قبيلة تميم دول أمهر الرماة فكانوا بينشنوا على العشرين اللي عشرة يمين وعشرة شمال على ظهر الفيل ينشنوا عليهم وعلى طول الأسهم فيهم تموتهم فبينطوا على طول من ظهور الفيلة وبيقعوا على الأرض كذلك قطعوا الأربطة اللي كانت ماسكة التوابيت على ظهر الفيلة آه، يبقى يعتبر كده من فضل الله تبارك وتعالى اشتركت قبيلة كنانة في صد الهجوم على بجيلة وكندة واشتركت تميم وكانوا أمهر الرماة بالرماح اللي ضربوها على ظهور الفيلة واشتركت قبيلة أسد من فضل الله أيضا في صد هذا الهجوم واستشهد من قبيلة أسد لوحدها آه، 500 الحقيقة كان ضرب جامد جدا جدا جدا للمسلمين وطبعا أعداد الفرس تفوق بمراحل أعداد آه، المسلمين ولذلك هنا الموقف بقى بتاع ستنا سلمى بنت حفصة التميمية لما قالت لسيدنا سعد بن ابي وقاص الكلمه بتاعتها بس احنا نقول اسبابها ايه برضه هي طبعا قلبها على المسلمين وباعتبارها زوجة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية القادسية اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص فشايفة قدامها ال- الطحن في قبيلة بجيلة وكندة وأسد بالدافع وراحوا موجهين لها كمان 44 ألف لأسد و11 فيل وعدد الشهداء 500 من أسد بس وعدد الشهداء للمسلمين جميعا في اول يوم 2500 مسلم شهيد فطبعا كل ده اثر فيها فقالت الكلمه بتاعتها ومثنياه ومثنياه بتنادي على جوزها المثنى بن حارثه الشيباني اللي مات بتقول ومثنياه فينك يا مثنى ولا مثنى للخيل اليوم كان المفروض ان المثنى يكون عايش النهارده عشان كان يعمل عمايله في الخيل اللي عماله تطحن في المسلمين دي فسيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا واحده بتجيب سيره جوزها الاولاني و- و- وقدامي وانا جوزها و- ومقعد مش قادر اقوم ولا قادر اقف ولا اقعد وقاعد في حصن قديس وحاطط على صدري مخده وببص فضربها سيدنا سعد بن ابي وقاص ضربه كده خفيفه يعني بي- بيفكرها يعني او بي بي بي بيرجعها عن اللي بتقوله وقال لها اين المثنى اين المثنى مثنى ايه يقدر يعمل ايه المثنى النهارده اين المثنى من هذه الكتيبه التي تدور عليها الرحى قالت اجبنا وغيره اجبنا وغيره اجبنا يعني طب هو الحقيقه مش جبن لا هي كلمه غلط غيره اه بيغير طبعا غيره لانه لما جابت سيره جوزها الاولاني هو غار يعني لكن مش جبنا لا بتقول له اجبنا وغيره يعني انت قاعد ما بتقاتلش وكمان بتغير فقال سعد بن ابي وقاص والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي امال لما انت تقولي الكلام ده امال الناس هتقول عليا ايه بعد كده اذا كانت مراتي بتقول عليا كده والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي طب انت شايفه ان ادي عرق مثل في رجلي وادي الدمام في المقعده شايفه حالي عامل ازاي تقومي تقولي لي اجبنا انا برضه جبان يمكن غيره اه بغير انك تجيبي اسم جوزك الاولاني قدامي والراجل مننا دايما كده علشان كده بنقول لكل اخت متزوجه لا تذكر رجلا امام زوجها في نساء كده تيجي قدام جوزها وتقعد تقول له اه فلان ده ما شاء الله عليه ده فلان ده الله اكبر الله طب ما تقولي الكلام ده على جوزك ويعني انت اللي بتذكريه ده الراجل ده مش جوزك راجل زيه طب ما تقولي الكلام الحلو ده على جوزك والراجل كذلك ما يقولش قدام مراته اه فلانه دي ما شاء الله على جمالها وما شاء الله على كذا وكذا طب ما- ما- ما تقولي الكلام ده على مراتك انت يبقى هكذا لكن هكا الموقف آه، مش مظبوط منها سامحها الله لما قالت ومثنياه ولا مثنى للخير اليوم فسيدنا سعد ضربها وقال أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى فقالت أجبنا وغيرة فقال سيدنا سعد والله لا يعذرني اليوم أحد إن أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي ده كان يوم آه، أرناف اللي هو يعتبر يوم بنو أسد اللي استشهد منهم 500 وكان عدد الشهداء من المسلمين كلهم 2500 لأن عدد شهداء القادسية كلهم 8000 مسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص أمر بدفن الشهداء في المكان المعركة وأمر بنقل الجرحى إلى المستشفيات في الخلف الشؤون الإدارية ورا المسؤول طبعا عن المستشفى دي كان سيدنا حاجب ابن زيد حاجب ابن زيد آه في نساء طبعا ورا في الشؤون الاداريه اه ما يقعدوش كده يتفرجوا لا بيشاركوا فيشاركوا اولا في حفر حفر القبور لدفن الشهداء آه، اثنين مداواة المرضى ورا آه، ثلاثة الطبيخ بقى والأكل ده والكلام ده نقدر نقول الإمداد يعني والتعيينات الأكل هم اللي بيعملوها آه، انتهى يوم أرمات نقدر نقول بتفوق آه، الفرس على أنهم يعني قتلوا 2500 شهداء من المسلمين ويعني بقت مقتله شديده جدا الحقيقه والفيله برضه عملت عمايلها ومع قبيله مع قبيلتي بجيله وكنده يعني يكفي ان احنا نعرف ان في ألف امراه ترملت من بجيله ومن النخع حوالي 700 لان دول شهداء هم آه، دول يعتبروا اصهار المهاجرين مجاهدين يعني ولذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص مفيش امراه تقعد كده على طول بعد انتهاء العده تتزوج وشفنا الكلام ده قبل كده كتير شفناه مع سلمى بنت حفصه التميميه اللي كان زوجها سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني وتزوجها من بعده سيدنا سعد بن ابي وقاص شفنا ستنا آه، حمله بنت جحش لما كان زوجها مصعب بن عمير واستشهد عنها في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3 هجريه وتزوجها طلحه بن عبيد الله آه، شفنا ستنا اسماء بنت عميس كانت متزوجه سيدنا جعفر بن ابي طالب مخلف منها محمد وعبد الله واستشهد عنها في مؤتة في جمادى الاولى سنه 8 فتزوجها ابو بكر الصديق وهكذا مفيش امراه تقعد كده في الاسلام قالت ام اياس لابنتها يوم زفافها بتقول لها واعلمي يا بني انه لو استغنت المراه عن الرجل لفضل مال ابيها لكنت اغنى الناس عن ذلك كنت انا اول واحده ما اتجوزت لان عندنا فلوس كتير ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا يعني الرجال كما خلقوا لنا هكذا ولذلك على طول الاوامر من سيدنا سعد بعد انقضاء عده هؤلاء على طول الصحابه يجوزوهم ويعددوا ال- النساء كما امر الله في سوره النساء مثنى وثلاثة ورباع لكن يقدر حد يقول الكلام ده النهارده النهارده لو حد قال الكلام ده اول ناس يق- يقفنا في ذلك الاخوات وكل واحده تقول لك لا ده ده هو كده ضرني الله هو شرع ربنا بيضر شرع ربنا بيضر لا يبقى خلاص قبل ما يتجوز واحده تانية يطلقني ليه كده ليه الخراب ده ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها بغير بأس لم ترح ريح الجنه ما تشمش ريحه الجنه واحنا كده ممكن نحط نفسنا والعياذ بالله يبقى كاننا معترضين على امر الله وعلى شرع الله والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يسلموا فعل مضارع تسليما مفعول مطلق سوره النساء انما النهارده النساء لو واحده قالت- لو واحده بس سمعت الكلام ده تقول لك لا ما ينفعش انا يتجوز عليا اروح ايه الناس يقولوا عليا ايه الناس ياكلوا وشي اروح من الناس ايه لا ده انا جلدته ولا جوازته يعني يجي لي خبر انه مات ولا يجيليش خبر انه اتجوز عليا وتقول لواحده من دول مره يعني يا فلانه يعني لما يتجوز مثلا علشان يعف نفسه احسن ما يزني تقول لك لا يزني احسن على الاقل يزني مره وخلاص لكن اهو حاله مع الله لكن انا ما يتجوزش عليا ليه؟ ليه الامر ده؟ انا احترم اي واحده تقول انا لا اقبل اه قولي انا لا اقبل ان زوجي يتجوز عليا ماشي انا بغير على جوزي وبحبه جدا وما اقبلش اه ماشي لكن شرع ربنا يمشي زي احنا ما بنقول في رمضان اه بنبقوا تعبانين من الصيام والصيام بيتعبنا وعطشانين في عز الحر لكن بنصوم ولا لا صحيان الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيم بنقوم بالعافيه ونازعين نفسينا من السرير نزع كده في صلاه الفجر اه بس بنقوم المراه حملته امه وهنا على وهن يعني ضعفا على ضعف وشده على شده لكن بتحمل ولا لا لكن هل معنى ان هي حملته وهنا على وهن ما تحملش لا قولي بحب جوزي بغير عليه لكن شرع ربنا يمشي ان كان هيعدل بينا وكذا وكذا فادي الامر آه في موقف اخير بس بنقوله قبل ما ننتهي من يوم ارماس اللي هو اول يوم في القادسيه يوم الخميس 13 شعبان سنه 15 آه في الليله دي الليله دي تعتبر ليله ايه بقى دي ليله الهدأه ليلة هدأة يعني لو يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة يعني حضر أبناء ستنا الخنساء الخنساء كانت مخلفة أربعة جم عيالها الأربعة بالليل يوم أرماس بالليل ليلة الهدأة جم لأمهم ستنا الخنساء دي فحمستهم على القتال وقالت لهم شدوا حيلكم بكره بقى ان شاء الله بكره ان شاء الله هنحاول نعوض اللي حصل معانا النهارده فشدوا حيلكم حمستهم وسبحان الله تاني يوم زي ما هنشوف الاربعه استشهدوا رضي الله عنهم وارضاهم وهنشوف هي عملت معاهم ايه بكده ينتهي يوم أرماس أول يوم في أيام القادسية نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته